السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم من جديد مع آخر حلقة من حلقات طرقات على باب التدبر آم، هنبدأ بسورة الملك وهندخل على طول في الموضوع آه، وهنطرق على باب أول آية أو تاني آية من آيات السورة وهي قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم آه، كل الحياة اللي حضرتك شايفها دي كل الأحداث الوفاة والحياة والخلق كل ده جعله الله عز وجل بحكمة وجعل هذه الحكمة ليبلوكم والبلاء هنا مش معناه الابتلاء بالسر- بالضراء وما إلى ذلك البلاء معناه الشامل الحياة دي كلها عبارة عن اختبار ليبلوكم يختبركم الاختبار ده زي ما قلنا في منه انواع كتيره ممكن اختبار بالطاعه بالاوامر اختبار بالنواهي انك هتنتهي ولا لا اختبار بالسراء هتشكر ولا لا وهتؤدي حق السراء ولا لا اختبار بالضراء هتصبر ولا لا كل دي انواع اختبارات والمعيار ايكم احسن عملا مين فيكم اللي احسن مين فيكم الافضل مين فيكم اللي استطاع ان هو يؤدي هذه الاختبارات وينجح في هذه الابتلاءات فمحتاجين نبص للدنيا النظره دي شويه محتاجين نبص إنها نهار نهار اختبار ليبلوكم الح- الموت والحياه شوف الموت والحياه اللي هي إيه، فلسفه الدنيا دي كلها او واقع الدنيا دي كلها موت وحياه ناس بتطلع وناس بتموت وناس بتتولد ليبلوكم هذا هو المعيار الذي تختبر به ليبلوكم ايكم احسن عملا يا ترى احنا من الاحسن عملا دول ولا لا هو ده السؤال اللي محتاجين نساله. ايه ثانيه عايزين نقف معاها ونطرق على باب تدبرها وهي قول الله عز وجل عن جهنم. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. يعني ايه تكاد تميز من الغيظ؟ يعني تكاد تتقطع من شده الغيظ. طب جهنم متغاظه ليه؟ ده السؤال اللي عايزين نساله في الطرقه دي ايه ايه سبب انها متغاظه يعني ايه اللي غيظها تكاد تميز من الغيظ قال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن يغار والله اشد غيره وغيره الله ان تؤتى محارمه او ان تنتهك محارمه غيره الله سبحانه وتعالى ان تنتهك محارمه والمؤمن يغار وجهنم خلق من خلق الله يغار شوف الخلق ده جهنم عندها غيظ الغيظ ده سببه ايه لما بيلقى فيها الكافرون والمجرمون والظالمون بتكاد تميز من الغيظ يا ترى انت عندك المشاعر الايمانيه دي الغيره من مشاعر الايمان الغيره من علامات الايمان الغيره على حرمات الله سبحانه وتعالى الغضب لله عز وجل الغضب والبغض في الله كان الحب في الله والبغض في الله اوثق ورا الايمان فدي واقفه محتاجين نشوف ونتعلم من جهنم نتعلم منها كيف انها تغضب لربها سبحانه وتعالى الايه اللي بعد كده اللي هنطرق على باب تدبرها قول الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ربنا سبحانه وتعالى مع الدنيا استعمل لفظ فامشوا مع الآخرة في آيات تانية استعمل لفظ السيع السعي والمسارعة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجن وجنات واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المت- المتنافسون ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها السعي يعني مشي بسرعة لكن مع الدنيا قال فامشوا الحقيقة احنا بنعمل العكس مع الدنيا يعني صواريخ عصر السرعة زي ما بيقولوا عايزين نوصل لكل حاجة ومع الآخرة كتير بنتباطأ وإن منكم لمن لا يبطئن قد يعلم الله المعوقين منكم الألفاظ التانية بقى ألفاظ اللي قلناها في سورة النساء وإحنا بنتكلم عن الرجل السلحفاة في الحلقات الأولانية خالص دلوقتي بنرجع تاني بقى اه بدل ما يكون انا مش بقول لك ما تم- ما ت- ما ت- يعني ما تنتجش في الدنيا او ما تؤديش حق اللي عليك لكن بلاش ال- ال- التنازع الرهيب ده التسابق الرهيب ده التنازع ده وال- او التسابق ده الاصل انه يكون مع الاخره وسعى لها سعيها السعي يكون للاخره الجري يكون للاخره فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه برضه الرزق بتاع مين اللي انت بتجري عليه وبت زي ما بيقولوا بتجري جري الوحوش ده مين برضه اللي في الاخر اللي هيديهولك هو رزقه الله هو اللي هيديهولك اسعى امشي واطلبه اطلب الرزق بس اعرف هو بيجي منين بيجي من ربنا سبحانه وتعالى هننتقل بسرعه بقى للصوره اللي بعدها آه القلم نون والقلم وما يسطرون وهنقف مع كلمه وانك لعلى خلق عظيم لما الحسن البصري رحمه الله قال كلمته المشهوره لخلق واحد من اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها فقالوا له وبما ذلك يعني جبت منين هذه الجملة القاطعة خلق واحد من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أحسن من الدنيا وما فيها قال نعم ألم تسمعوا أن الله قال عن الدنيا قل متاع الدنيا قليل ولما تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أخلاقه قال وإنك لعلى خلق عظيم النبي أخلاقه لما ربنا وصفها قال خلق عظيم ولما وصف الدنيا قال قل متاع الدنيا قليل اخلاق النبي يا اخوانا معين لا ينضب اللي عايز يعيش حياه راقيه نظيفه يرجع لاخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الاخلاق العظيمه بعض المفسرين قالوا انك لعلى خلق عظيم يعني انك لعلى دين عظيم فان يعبر الله عز وجل عن الدين بلفظ الخلق ده معناه قيمه الخلق ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال انما بعثت لاتمم مصالح الاخلاق وفي روايه لاتمم مكارم الاخلاق فده معنى محتاجين نقف معاه في سوره نون في مقابله ودوا لو تدهن فيدهنون ربنا بيكشف لك هنا رغبة واضحة جدا لأهل الباطل رغبة المداهنة من أهل الحق هو نفسه أهل الحق يدهنوهم نفسهم أهل الحق يعني يتنازلوا شوية معلش يعني خليها بس المرة دي كده عديها ويبدأ تداهن وتبدأ تفرط فيما تعلمه من الحق وتبدأ تقلل من لا ودوا لو تدهن ساعتها هيدهنوا ساعتها هي... هتلاقيهم غيروا معاملتهم بس امتى لما تكون انت الاول دهنت فترى هل ستدهن آه... عايزين برضو وقفة مع أصحاب الجنة إن بلوناه كما بلونا أصحاب الجنة اللي كان عندهم مزروعات وجنة لها ثمار طيبة وقرروا ان هم خلاص ظنوا على انهم على حرب على منع قادرين وهيمنعوا حق ربنا سبحانه وتعالى من هذه القريه وغدوا على حرب قادرين وقرروا انهم ربنا قال ايه؟ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم. انا عايز اقف مع كلمه طاف عليها طائف من ربك، ساعات في ايات في القران الله سبحانه وتعالى ما بيذكرش تفاصيل الحدث. يعني احنا ما عرفناش مثلا الطائف اللي طاف على الجنه دي يا ترى كان نار يا ترى كان رياح مثلا اقتلعتها يا ترى كان مطر او فيضان جابها كان ممكن حاجات كتير ملك مثلا شال كل حاجه ايه ايه الطائف ده فطاف عليها طائف ده لتمام اطلاق الذهن في التدبر لما بتسمع مثلا قول الله عز وجل عن شجره الزقوم وهو بيوصفها طلعها كانه رؤوس الشياطين طب هو ايه رؤوس الشياطين؟ حد شاف شكل الشيطان قبل كده؟ هو انت عارف شكل الشيطان ايه؟ يا ترى راسه دي شكلها ايه؟ لما يقول لك طلعوها كانه رؤوس الشياطين طاف عليها طائف من ربك ده من تمام اطلاق الذهن في التفكير هو رؤوس الشياطين اكيد شكلها وحش احنا ما شفناهاش بس هو بيديك في مساحه انك تتامل وتتدبر طاف طائف يعني ايه طاف طائف الغموض ده له دور في اشحاذ الذهن وفي تركيزك وانت بتتدبر بعد كده هنقف مع قول الله سبحانه وتعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون كتير من الناس بيظنوا ان ان الحياه يعني مش فارقه الدنيا مفتوحه وعادي تبقى مسلم تبقى مجرم تبقى كافر تبقى عادي المساله حريات مش قضيه يعني ربنا هنا بيسالنا السؤال اللي المفروض احنا نساله لنفسنا افنجعل المسلمين كالمجرمين تتصور ان الانسان اللي اسلم واطاع واجتهد في طاعه الله عز وجل وفي عباده الله سبحانه وتعالى يستوي بالمجرم الله سبحانه وتعالى يسالك هذا السؤال وينبغي ان تساله لنفسك فبنسال السؤال ده لنفسنا وبنقول افنجعل المسلمين كالمجرمين لا مش ممكن مش ممكن يستوي بعضهم البعض ننتقل بسرعه بقى لسوره الحاقه الحاقة هنا وهنقف وقفة مهمة جدا مع قول الله سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه تحس كده في احتفال هاؤم اقرأوا كتابيه وبيجري هاؤم شوفوا كتابي فيه ايه كتابه باليمين إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية إيه الفرق بين رد الفعل ده ورد الفعل ده هل مجرد بس إن هو خد الكتاب بالشمال طب ما هو خد الكتاب بالشمال ليه؟ ليه واحد يقول يا ليتنا كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية والتاني بيقول ها قوموا اقرأوا كتبي الفرق في رد الفعل ده أنا عايزك تتخيل المشهد ده يوم القيامة أنت واحد منهم أنت واحد من الاثنين دول نسأل الله عز وجل أن تكون الأول ها قوموا اقرأوا كتابي الفرق إيه ربنا يقوله لك إني ظننت هنا الظن بمعنى اليقين إني ظننت أني ملاق حسابية انا كنت عارف ان انا هلاقي حسابي كنت عارف ان ربنا هيحاسبني وعملت اللحظه دي فهو في عيشه راضيه في جنه عاليه قطوفها دانيه كلوا واشربوا بما ايه اسلفتم بالحاجه اللي عملتوها قبل كده في الايام الخاليه إيه هننتقل بسرعه لسوره نوح معلش هنعدي سوره المعارج لان الوقت بيدهمنا برضو كالعاده إيه وهقف هنا وقفه مهمه جدا مع قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم هو في حد بيحط صبعه كله في ودنه جعلوا أصابعهم في آذانهم إزاي مش هينفع هو هيحط إيه عقلة من صبعه بداية الصابع مش كده ها ليه قال أصابعهم ليه عبر عن الجزء بالكل دلالة على شدة الرفض مش عايز يسمع كأنه هيخرم ودانه أعزكم الله ويبقى أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم كمان مش عايز يشوف بيغطي نفسه بثيابه واصروا واستكبروا استكبارا ده كان رد فعل قوم نوح فيا ترى سيدنا نوح عمل ايه مع كل اصل في ناس لما بتلاقي ان رد الفعل الناس مش عايز تسمع والناس بعيده والناس بتصد عن سبيل الله وكده لا يقول لك لا خلاص انا عملت اللي عليا سيدنا نوح ما عملش كده سيدنا نوح قال ايه واني كلما دعوتهم دعوتهم اعلنت لهم اسررت لهم دعوتهم سرا وجهارا ليلا ونهارا كل سبل الدعوه وكل طرق الدعوه سيدنا نوح عليه السلام عملها وأصر أن هو يوصل لهم حتى مع صدهم وحتى مع رفضهم وحتى مع بعدهم عن الله سبحانه وتعالى وفي الآخر قال إيه؟ خلي بالك بقى من اللي جاية دي لأنها مهمة جدا وفيها طرقة مهمة جدا قال إيه؟ ربي لا تذر على, على الأرض من الكافرين ديارا إمتى دعا نوح هذا الدعاء؟ امتى قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا بس بعض الناس بتستسهل تقول لك يا عم ندعي عليهم وخلاص ندعي على الناس اللي ما بتستجيبش وما فيش فايده فيهم ونقول ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا لا سيدنا نوح قالها بعد 950 سنه يا جماعه وبرضه مش من نفسه قالها امتى لما ربنا قال له انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون إيه في سوره المزمل بسرعه برضه نبص على نقطه مهمه جدا قم الليل الا قليلا قم الليلة بإيه؟ المزمل من أوائل السور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول له قم الليل إلا قليلا هيقوم بإيه؟ آه دي بتدلنا على طريق ناس كتيرة بتسأل عنه في تدبر القرآن طريق الاستماع والمشاهدة التأمل التدبر هيقوم الليل أو أغلبه إلا قليل وهو ما نزلش عليه تقريبا من القرآن إلا صفحتين ثلاثة آه يعني معنى كده إنه كان بيعيد وبيكرر فده معنى مهم جدا في تدبر القرآن الحقيقة الحلقة دي كانت قصيرة شوية بس احنا هنكتفي بهذا القدر وان شاء الله بعد رمضان نكمل في هذه السلسلة ونبدأ نوسع أكتر ونفصل أكتر في طرقات على باب التدبر كل عام وأنتم بخير استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته